اخواني في الله سورة الروم يعني كان في حدث كبير جدا بيحصل على وجه الارض ساعتها ولكن الايات قالت ايه غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وباقي الايات بتتحدث عن الله يعني ايه يعني واحنا في قاطرة التربية لازم نفهم اللي بيحصل في الواقع لازم نقف وقفة مع اللي بيحصل في الواقع ولكن لا نتوقف ابدا ولكن ننطلق في مسيرة التربية عشان يطلع من الاخوة والاخوات باذن الله رجاله تشيل الدين بكره مشكله الحق دلوقتي ان ملوش رجاله كتير تشيله مشكله الشباب الغير ملتزم دلوقتي ان مفيش رجاله كتير ينزلوا يعرفوهم دين ربنا سبحانه وتعالى ويدعوهم الى الالتزام مشكله الخمسة مليار كافر ان مفيش رجاله كتير تضحي بعمرها عشان يعرفوا ايه هو الاسلام مشكله الحقيقيه دلوقتي يا اخوانا غياب الرجال دي اكبر كارثه بيتعرض ليها التيار الاسلامي والعالم الاسلامي كله الان بديع الزمان النوراسي رحمه الله ايام الحرب العالمية الثانية بديع الزمان النوراسي ده مربي ربى يعني قادة التنمية النهضوية في تركيا الوقت دول ده تلامذته وتلامذة تلامذته فيعني وهو يتحدث عن الله دائما ويتحدث في الدين فقالوا له يعني يا اخي انت قاعد تكلمنا عن ربنا وعن الدين والحرب العالمية الثانية قايمة ومولعة الدنيا هو في ايه اهم من الحرب العالمية الثانية قال لهم اللي اهم من الحرب العالمية الثانية يوم القيامة اللي هم من الحرب العالمية الثانيه يوم القيامة يبقى اذا يا اخواني احنا عندنا سياسة متوازنة سياسة صورة الروم غلبت الروم بنشوف الواقع بنفهم الواقع بنستخلص العبر من الواقع بنشارك بالدور اللي نقدر نشارك بيه في الواقع ولكن بنفهم ان الحل الحقيقي ان الدين ده يبقى له رجاله الحل الحقيقي ان المبادئ يبقى لها رجاله الحل الحقيقي ان يخرج نموذج نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد الحل الحقيقي ان يخرج رجاله عايشين حياتهم كلها عشان رساله ان الحق يقوم وان دين ربنا سبحانه وتعالى ينتصر عشان كده اخواني في الله يعني يعني يعني ممكن البعض يعني ايه يكون مش عارف موضوع درس الليله الاسبوع اللي فات قلت لكم هنعمل يوم الاحد زياره للمقابر وفعلا جينا واتقابلنا ورحنا المقابر وقعدنا جلسه كده في المقابر يعني سبحان الله العظيم يعني زي جلسه البراء بن عازب كده لما النبي عليه الصلاه والسلام جلس مع الصحابه في المقابر يعلمهم امور الاخره وبعد كده خدنا ساعه الا ربع تقريبا او نص ساعه كل واحد يدخل في قبر لوحده يدخل في شارع لوحده والمقابر كانت مظلمه وبعد كده اجتمعنا تاني وسألنا بعضنا يا ترى كل واحد حس بايه يعني كانت تجربة مهمة بالنسبة لنا وحسيت وقتها ان انا عايز انقل الموضوع ده في الدرس هنا ولكن القضية الوقت يا اخواني ان احنا في ناس كتير ما زارتش المقابر فاحنا الليلة قررنا ان المقابر هي اللي هتزورنا الليلة المقابر هي اللي هتزورنا يعني الكاميرا اللي انتوا شايفينها دي باذن الله والشاشة اللي انتوا شايفينها دي عشان المقابر تزورنا الليلة والاخوات برضو الشاشة دي تتفتح عندهم مع الكاميرا عشان الليلة الليلة بقى المقابر تزورنا بدام احنا مش عاوزين اه نزورها او في ناس كتير خايفة انها تزورها المقابر دي الملمح الوحيد من الدار الاخرة على وجه الارض الملمح الوحيد لما بتخط برجليك ارض المقابر انت مش دخلت من حتة لحتة انت انتقلت من عالم لعالم تاني خالص انتقلت من عالم ظاهريا هم اللي صاحيين وحقيقة هم اللي غافلين وهم اللي مش داريين وهم اللي مش عارفين وهم اللي مش منتبهين ودخلت عالم ظاهريا شكله ساكن ولكن كل قبر على يمينك وشمالك اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار انت دخلت عالم مشتعل عالم ملتهب بالاحداث عالم متفجر بالاحداث عالم النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لو تم مش بس ان احنا نشوف اللي بيحصل جواه قال لك لو بس سمعت اللي جواه من غير ما تشوفه لولا الا تدافنوا ما كانش حد رضا يدفن حد ولا حد رضا يقرب من مقابر اصلا لولا الا تدافنوا اه لو الجنازه اللي داخله في المقابر في اي وقت سمعوا الاصوات اللي جوه القبور ما حدش كله هيرمي الميت وهيجري لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم مش ان يريكم ان يسمعكم بس من عذاب من عذاب القبر القضية في غاية الخطورة يا اخواني اللي ما بيفكرش في الموت ده جنون عدم التفكير في الموت ده جنون ليه لانك هتموت هتموت ربنا قال الذي خلق الموت والحياة يا رب الحياة ده احنا عايشينها وبعد كده بنموت يا رب يا رب يبقى الحياة والموت لا الموت والحياة طب ليه اصل اي حاجة في الحياة ممكن تحصل وممكن ما تحصلش انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش انت ممكن تخلف وممكن ما تخلفش انت ممكن يجيلك زوج وممكن ما يجيلكيش انت ممكن تختنى وممكن ما تختناش انما لا يمكن انت ممكن تموت وممكن ما تموتش لا هتموت هتموت المشهد النهائي من حياة كل واحد مننا اللي ما بيفكرش في الموت ده جنون يا اخواني جنون سبب ال- الغيبوبة اللي بره في الشوارع والنوادي عدم التفكير في الموت هو ده السبب الحقيقي تخيلوا واحد دخل على مراته عشان اقول لكم هو جنون قد ايه عدم التفكير في الموت دخل على مراته يلا جاهزه بسرعة ايه ده احنا مسافرين مسافرين فين القاهره ولا اسكندريه مسافرين السعوديه سعوديه مين يا عم انت انت عقلك في راسك ولا ايه مسافرين السعوديه امتى بعد اسبوع ولا اسبوعين عشان اقول لاهلي و... و... و... ده احنا مسافرين الطياره بعد خمس ساعات خمس ساعات ازاي يا ابني ده احنا عم نوصل المطار ونركب عربيه فيها خمس ساعات هو كده طب هنقعد يومين ثلاثه عشان بس اعرف ده احنا هنقعد عشر سنين الراجل ده يبقى عاقل يا اخوانا هو اللي ما بيفكرش في الموت اشد جنونا من هذا الرجل ليه لان انت جاي لك ملك موت يقينا مش هينقلك للسعودية ده هينقلك للعالم الاخر ومش هيقولك قدامك خمس ساعات ده حالا اهو ومش هيقولك عشر سنين وراجع ده انت رايح ومش راجع تاني يبقى مين الاشد جنونا يا اخوانا اللي ما بيفكرش في الموت اللي يقينا جاي جاي ولا ذلك الرجل اللي فاكر ان رحلة عشر سنين للسعودية بعد خمس ساعات ممكن يستعد ليها في لحظة لازم نستعد للموت من الان لما النبي عليه الصلاة والسلام كان عند المقابر ولقى مجموعة من الناس ملتفين على قبر فيه ايه رايح النبي عليه الصلاة والسلام بيحفروا قبر بيحفروا قبر الواحد النبي عليه الصلاة والسلام بص لمنظر القبر ما رأيت منظرا والقبر افظع منه النبي عليه الصلاة والسلام قالك منظر القبر ده افظع منظر على وجه الارض النهارده كنت في جنازه بعد ال- بعد خطبه الجمعه وال- والطوبه قاعده تتقفل واحده واحده ومنظر جثه ملفوفه زي ما دخلت الدنيا ملفوفه في لفه بيضه خارجه من الدنيا ملفوفه في لفه بيضه ومنظر الجثه مرميه لوحدها في الضلمه والقبر قاعد يضلم مع كل طوبه بتطلع والراجل بيقفل داير ما يدور تماما منظر يخلع القلب ما رايت منظرا والقبر افظع منه ما رايته ما رأيت منظرا والقبر افظع من افظع منظر على وجه الارض كلها يا ترى احنا حاسين بده ولا مش حاسين بده جاهز تموت ولا مش جاهز تموت النهارده يا اخواني يعني اتمنى بس ان احنا نقفل النور كده والمقابر تزورنا المقابر تجي لنا بس عايزين النور يتقفل عند الستات آه، بالذات يعني ان شاء الله باذن الله والمقابر دكتور احمد فين دكتور احمد آه، امين بيصلي طيب هو لما يخلص صلاه بقى ان شاء الله يشوف لنا موضوع قفله النور كده ركزوا معايا بقى الوقت يا اخواني احنا هنزور المقابر هتزورنا دلوقتي هنشوف على الشاشه دلوقتي باذن الله منظر لقبر مفتوح منظر لقبر مقفول منظر نبدا نشوف انا طلبت من اخواني جمجمه مش عارف في حد جابها لي ولا لا وطلبت من اخواني حاجات انا عايز المقابر تزورنا بحقيقه وحقيقي ومعانا كفن الكفن فين الكفن اهو هاته جنبي هنا اهوت هات الكفن هنا اهو فحد منكم عايز يجرب وطلبت من اخواني يعني بعض اشياء كده مش عارف بصراحة هل هذه الاشياء تمت ولا لا المهم يا اخواني عايزين نركز مع بعض ان شاء الله باذن الله الليلة في مسألة زيارة القبور لان باذن الله بعد الدرس ده هنفكر بقى ايه رأيكم نطلع على القبور الوقت نزورها ايه رأيكم نروح للمكان الوحيد اللي فيه دار اخرة على وجه الدنيا دي كلها ايه رأيكم نروح للملمح الوحيد من الاخرة على وجه الدنيا عبادة زيارة القبور عبادة خطيرة جدا هتفوقك عارفين الراجل اللي جه عند الموت وقال لاولاده اذا انا مت فاحرقوني حتى اذا نفذت النار الى عظم بقت حتة فحمة فاطحنوني خلوني بودرة حتى اذا كان يوما عاصفا فاذروني جزءا في اليم وجزءا في البر الراجل كان عايز بيقول لهم خلوني بودرة وارموني البودرة دي مع الهوا الهوا يطيرها في كل حتة في الكرة الارضية الراجل ده يا اخواني الراجل ده ممكن عمل معاصي كتير ممكن 100 واحد قال له انها حرام ممكن سمع 100 درس ممكن سمع 100 خطبة ولكن ما تهزش وتزلزل فعلا غير لما احس ان الموت جاي انا عايزك تحس ان الموت جاي في اي لحظه انا عايزك تحس انك وانت واقف في المقابر واي جنازه داخله فجاه الراجل اللي متشال على الاعناق ده امبارح لا يمكن كان يتخيل ان هو هيبقى النهارده اول ليله ليه في القبر انا عايزكم تتخيلوا معايا انا عايز كل شاب وكل فتاه وكل رجل وكل امراه يتخيل معايا دلوقتي حبايبنا الشباب الله يرحمهم اللي ماتوا الله يرحمهم الله يتغمدهم برحمته وهم رايحين في اتوبيس للملعب ما كانوش يتخيلوا انهم هيرجعوا في قبر وهم قاعدين في الملعب ما كانوش يتخيلوا ان ملائكه الموت ماليه المكان نسأل الله ان ينتقم ممن ظلمهم وممن اغتالهم وهم واقفين في الملعب 73 واحد 73 واحد ما كانش حد منهم يتخيل ان دي اول ليله في القليل في القبر انا بقول كده عشان كل واحد مننا يصدق انه في اي لحظه هيبقى من اهل القبور في اي لحظه هيبقى واحد من عداد الموتى احنا هنعمل رحله دلوقتي يا اخوانا رحله مع بعض وهنبدا ندخل في المقابر نبدا نشوف القبر مع بعض نبدا نتدبر في ال- ال- ال- رحله المقابر دي مع بعض ولكن انا عايز اقول لك ان اكتر واعظ هيوعظك في قلبك هو الموت خد بالك ان زيارة للمقابر ممكن تأثر في قلبك اكتر من 100 شريط تسمعه واكتر من 100 درس تحضره زيارة للمقابر ممكن تغير حياتك لو فعلا قدرت تفوق يا جماعة ثواب زيارة المقابر ايه انا عايز اكلمكم دلوقتي كلام عمل احنا عايزين نتربى مفيش تربية من غير زيارة القبور مفيش تربية من غير ما تعرف يعني ايه موت مفيش تربية من غير ما تجرب انك انت فعلا تحس انك من اهل القبور زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لعبد الله بن عمر قال له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وعد نفسك من اهل القبور انت دلوقتي ما تفت... ما تحسبش انك انت من عالم الاحياء اعتبر انك انت من عالم الاموات زي صلي صلاه مودع اعتبروا يا شباب ان الوقت هنجيب ساعة نحطها ورانا والساعة stop watch هيفضل ينزل بعد ساعة اجلك هتموت احسب الوقت ان احنا في خلال ساعة هتموت احنا الوقت بنتكلم والعد التنازلي لحياتك ولحياتك بينزل لتحت الوقت ولما هنروح المقابر الوقت مش هنروح المقابر واحنا مش هنروح المقابر بمزاجنا المرة اللي فاتت وانا داخل مع الشباب اول ما دخلنا والظلام لف حوالينا من كل ناحية قلت لهم يا جماعة يا جماعة انتوا داخلين الوقت بمزاجكم وهتخرجوا بمزاجكم انتوا داخلين الوقت في اللحظة اللي قررتوا تدخلوا فيها وهتخرجوا في اللحظة اللي قرروا تخرجوا فيها انما هيجي لحظة هتدخل غصب عنك ومش هتخرج تاني لحد يوم القيامة خلاص ده هيبقى مكانك ليوم الدين افتكر اللحظة دي عشان تعرف يعني ايه كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل لما بعد الموت يعني ايه وعمل لما بعد الموت اخواني في الله ثواب زيارة المقابر خطورة زيارة المقابر اهميتها بالنسبة لنا يا اخي ده فرعون وهو بيموت قال امنت فرعون الموت زلزله يعني انت لو عايز قلبك يتزلزل انت لو عايز ايمانك يزيد انت لو عايز اي شهوة بتعصي بها ربنا تنغص عليك وتبعد عنها عليك بزيارة القبور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا هازم اللذات اللي بيقتل اللذات اللي بيموتها اللي بيذبحها الموت اللي بيخليك لو اللذة دي حرام انا مش عايزها ما اناش عايز اي حاجة انا هدخل القبر ده بايه ما اللذة دي هتتكتب عليا وهدخل القبر ده بيه لما كنا في القبور قعدت كده لوحدي وانا قاعد افكر كده وكل واحد لوحده بقى في مكان من الاماكن قعدت افكر انا هدخل المكان الفظيع ده بايه انا هدخل ابشع منظر على وجه الدنيا دي بايه انا هيتقفل عليا القبر ده طوبة طوبة وانا معايا ايه اعمال طب ما انا معايا ذنوب طب هعمل فيها لقيت ان انا مش هقدر ادخل غير وانا قلبي عايش مع ربنا طول حياتي دي من ثمار المقابر بقى ان انت تعرف شاب من الشباب اللي كانوا معانا كتب لي ورقه عن مشاعره وهو كان في المقابر نفس الكلام يا اخوانا انا هدخل المكان ده بايه غير بحب ربنا سبحانه وتعالى غير بان قلبي عايش مع ربنا سبحانه وتعالى اخواني واخواتي في الله قال تعالى اسمع بقلبك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر العلماء قالوا لك زرتم المقابر لما نموتوا لما الواحد يموت علماء تانيين قالوا لا ده لو ده, لو ده انت فضلت غافل لحد ما رحت تزور المقابر وانت حي ترزق اول ما دخلت وتدبرت في القبر المفتوح والقبر المقفول والتراب اللي كان وجوه بنات جميلة وعضلات شباب اقوياء وجزء من اجسام اغنياء اول ما رحت هناك وتدبرت في كل حاجة موجودة فقت من اللهو اللي انت عايش فيه حتى زرتم المقابر خدوا بالكم انت هتزورها اضطرارا بعد ما تموت زورها من الوقت اختيارا حتى زرتم المقابر هتفضل ملهي هنفضل تايهين هنفضل مشغولين بالدنيا واللي فيها حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون بكرة هتعرفوا يا اللي اتلهيتوا عن المقابر بال... بالدنيا وبالتكاثر في الدنيا بكرة هتعرفوا من الحقيقة لما تنزلوا تحت التراب احنا عايزين نعرف الحقيقة دي من الوقت عايزين نفوق من الوقت يا اخوانا الجزء التلاتين اول صور الصحابة اتربوا عليها لما تيجي تشوف الجزء التلاتين ده اتكلم عن المقابر قد ايه صورة اسمها التكاثر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ربنا بيقول لك زور المقابر انزل زور المكان اللي ممكن تقعد فيه 5000 سنة على ما يوم القيامة يقوم يوم انزل زور المكان اللي فيه ناس بقالها الفين سنة فيه ما كانتش تتخيل ان السنتين اللي فوق التراب اللي قعدوا يفكروا كل حياتهم فيهم ان السنتين دول هيروحوا وان النهاردة بعد 3 4 5000 سنة لا عاد حد فاكرهم ولا لما بشوف شاب ويقول التزم طب ومنظري قدام اصحابي ومنظري قدام الدنيا ومنظري قدام المجتمع سبحان الله كان في واحد من 5000 سنة بيقول نفس الكلمة لا عاد حد فاكره ولا قومه ولا عصره ولا دولته والكتب اللي كتبت عنهم السوس كالها من خمس تلاف سنة لما ندخل نفوق يا اخوانا ربنا بيقول لك في الجزء الثلاثين ايه بيقول لك واذا القبور بعثرت يعني ايه يا رب يعني ايه اذا بعثر ما في القبور ده الاثنين دول في الجزء الثلاثين لما انت بتكون عايز قميص مثلا من الدولاب والدولاب مليان هدوم ومش عارف تجيب القميص تقوم داخل ومستعجل بك... ب... عايز تطلعه بسرعه تقعد تجيب الهدوم ترميها على الارض ترميها على الارض ترميها على الارض لحد ما تطلع القميص على ما تطلع القميص يكون كل الهدوم اللي جوه الدولاب اتبعترت اذا بعثر تكون الهدوم بقت راسا على عقب بس انت طلعت القميص اللي انت كنت عايزه انا عايزك تتخيل لحظه البعث والملائكه نازله على كل المقابر اللي موجوده على وجه الارض تبعثرها عشان تطلع جثث البشر منها مفيش جثة هتتناسى زي ما القميص كده هيطلع هيطلع من وسط الهدوم جسمك هيطلع هيطلع من بين الانقاض مفيش جثة هتتنسى مفيش واحد ولا واحدة هيتناسوا بعثرة ما في القبور والاجساد الملائكة بتلتقطها من تحت التراب ما بتتركش ولا جسد ابدا مشهد رهيب يا اخوانا مشهد رهيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك واخرجت الارض اثقالها برضه في الجزء الثلاثين اخرجت الارض اثقالها بعض العلماء قال لك اثقالها هم الميتين ليه يا اخوانا الارض ثقلت بعذاب المعذبين تحت التراب والعياذ بالله مين اللي ينتبه يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم يصدر يصدر ديت لما يكون واحد رايح بير فورد عليه بعد ما شرب صدر عنه يبقى يصدر الناس دي معناها ان كان في تحت حاجة الناس وردت عليها معناها ان اوعى تتخدع بمنظر المقابر الظلامي المقابر مش ضلمة يا اخوانا من جوه اوعى تتخدع بمنظر المقابر الساكن المقابر مش ساكنه من جوه يا اخوانا اوعى تتخدع بمنظر المقابر المتساوي جنب بعضه كأن القبور كلها واحد وكأن الميتين كلهم واحد اوعى تتخدع بالمنظر ده ابدا ما رأيت منظرا والقبر افظع منه افظع منظر على وجه الكرة الارضية منظر القبر اللي مقفول على بني ادم منظر القبر اللي بيتقفل على بني ادم اللحظة اللي كل قرايب الميت بينهاروا عندها لحظة ما يحطوه ويبدأوا يقفلوا عليه طوبة طوبة تحس ان انت قلبك هيتخلع من مكانه وانت بتشوف المنظر ده حاطينه هنا ليه طب كنتوا ارموه في الصحراء طب كنتوا ارموه في البحر انما ان كنتوا بتقفلوا وجالكوا قلب انكم تعملوا فيه كده سنة البشر من ايام سيدنا ادم عليه السلام ثواب زيارة القبور ايه ما انا عايز افوقك دلوقتي انا عايز اقولك انك مش هتتربى من غير ما تروح المقابر انا عايز اقول لكم ان كلنا الهانا التكاثر حتى زرنا المقابر انا عايز اقول لكم يا جماعة ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للصحابة فزوروها فانها تذكر بالاخرة احاديث صحيحة كلها ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للصحابة فذك... فزوروها فان لكم فيها عبرة ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للصحابة فزوروها فانها تذكر الموت ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للصحابة فزوروها فان فيها تذكرة ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للصحابة فزوروها فانها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخرة حديث مروي ولكن في ضعف فزوروها فانها تزهد في الدنيا او تزهد في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص وهو بيقول لنا اذكروا هذه من اللذات ليه لانك انت مش هتتربى غير كده لان ده الملمح الوحيد من الدار الاخره على وجه الارض ازاي ازاي عايز تفتكر الموت وانت ما بتروحش ارض الموت ازاي عايز تبقى طالب اخره وانت مش راضي تروح للمكان الوحيد على وجه الارض اللي من الاخره من الاخره بس لو سمعت وشفت اللي فيه ثواب زياره القبور ايه يعني انا ليا ثواب واي ثواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل ممن كان قبلكم رجل صالح بجمجمه بجمجمه الجمجمه دي يا اخوانا يعني سبحان الله لما كنا في الكليه كده تقعد سنه كامله تذاكر في الجمجمه حته حته وتفاصيلها و... محدش كان بيقدر يقف قدامها ويفكر انا ده انا هبقى ده انا هبقى كده سبحان الله العظيم لما لما يعني كنت بعمل اشعه كده من من عده ايام ومعايا بعض اخواني فمنظر واحد عامل اشعه على راسه فمنظر الجمجمه منظر منظر غريب ممكن تبص له اصلا تلاقيه وسيم جدا وشعره سايح وعينيه ملونه ووشه بيضاني كده وملامحه جميله تبص المنظر المنظر بتاعه لما الجلد بتاع وشه اتشال لما بقى الجمجمه منظر مرعب فواحد زميلي معايا بيقول لي ايه ده هو ده شكل الناس من غير من غير الجلد واللحم اللي على الوش قلت له يا ابني ملكة جمال العالم لو عملنا لها X-ray لو عملنا لها الاشعة دهيت هتطلع نفس المنظر ده اهو الكل نفس المنظر ده اهو مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة وهو ماشي في المقابر او ماشي في اي مكان في الصحراء لقى جمجمة مرمية انا عايزك تتخيل المنظر عمل فيه ايه انا عايز اقول لك انت لو دخلت المقابر واتأثرت والمقابر حركت قلبك هتاخد ثواب شكله ايه فنظر اليها ايه ده فين اللحم وفين الجمال وفين الابهة وفين الرضا والغضب والضحك والحزن و... فنظر اليها فحدث نفسه بشيء هو ايه ده انا هبقى كده طب لما ابقى كده ربنا هيعمل فيا ايه طب ربنا هيعمل في ذنوبي ايه فقال اللهم انت انت وانا انا انت العواد بالمغفرة وانا العواد بالذنوب ثم خر ساجدا وقع من طوله ساجد فاذا بصوت يقول له انت انت وانا انا انت العواد بالذنوب وانا العواد بالمغفرة ارفع رأسك ها فقد غفرت لك الله يعني الراجل ده لما تفاعل مع مشهد الموت وغير في قلبه فعلا الراجل ده اخوانا ربنا وعده بالمغفرة يعني انت زيارة واحدة للمقابر ممكن تخرج منها مغفور ليك زيارة واحدة للمقابر ممكن صحيفتك كل السيئات اللي فاتت غفر ليك زيارة واحدة بس يبقى اذا زيارة المقابر دي مش لعبة بقى دي مش اي عبادة انا فوجئت وانا يعني بقرأ في كتاب شعب الايمان للبيهقي كتاب يجي 15 مجلد انه حاطط زيارة القبور واتباع الجنائز شعبة من شعب الايمان يعني ايمانك ما يكتملش الا بيها يعني دينك ناقص من غيرها فوجئت ان العلماء بيقولوا ان زيارة المقابر سنة يعني ايه سنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيزور المقابر من غير جنازة ولا حاجة بل السيدة عائشة في صحيح مسلم بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اقول يا رسول الله ها ان اه اه يعني ان زارت المقابر بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام لو ده في صحيح مسلم لو زارت المقابر تقول ايه يعني ممكن السيدة عائشة تزور القبور فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمها الدعاء بتاع زيارة القبور يا اخوانا ثوابك ايه لو انت زرت القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يعني وفدا او قوما من بني اسرائيل ذهبوا الى المقابر يعني انا عايز اقول لكم ان زيارة القبور دي دأب الصالحين يا اخوانا دأب الصالحين سيدنا علي بن ابي طالب لما النبي مات ساب البيت بتاعه اللي كان ملحق بالمسجد النبوي وراح سكن في بيت بيطل على المقابر الوقت يقول لك الشقه على المشاية بكام ده بنص مليون جنيه ليه بتطل على النيل علي بن ابي طالب راح يسكن في بيت يطل على التراب ليه عشان يفضل فاكر الموت عشان يفضل منتبه لحقيقة الموت رضي الله عنه انا ما انساش ابدا يعني يعني من باب علو الهمة في زيارة المقابر كان احد اخواننا بعض اخواننا كده كان عندهم علو همة في زيارة القبور وكانوا ما يحبوش يزوروها غير في جوف الليل في جنح الليل فمرة من المرات يعني واحد اتصل بيا قال لي تعالى حالا اهو ايه يا عم في ايه بس انت يعني قال لي احنا في المقابر دلوقتي تعالى شوف المنظر اللي احنا شايفينه فيعني بعتوا لي سياره ونزلت كنا الساعه 2 بالليل تقريبا اخدنا والله يا اخوان والفيلم ده نزلناه على النت بس الاخ شاله تاني بعدها بايام يعني قدام عينيا بعينيا لقيت يعني يعني كان في نار طالعه من تحت الارض النار طالعه من تحت الارض فالاخ الاخ مش واخد باله فكل ما يحفر يلاقي نار يحفر يلاقي فعلا انا شفت بعناية المنظر ده انا مش يعني مش واحد حكالي الم- كل ما يحفر يلاقي نار والنار بدأت كانت في الاول خفيفة يعني اول ما رحنا كانت النار لسه طالعة النار طالعة من تحت الارض والله ما هي طالعة من فوق الارض يعني النار ما بدأ مش حريقة مش واحد ومين اللي ولع الساعة 2 بالليل اصلا ومين اللي هيعرف يعمل نار تخلي شجرة بقالها يجي 100 سنة هناك تبقى شوية بودرة في خلال ساعات النار طالعة من تحت الارض كل ما تحفر تلاقي جمر الش- الشجرة مولعة والنار قعدت تسحب لفوق لفوق لفوق لما رحت ازور المكان ده بعد تاني يوم او تالت يوم لقيت الشجرة دي بقت شوية بودرة خلاص شوية بودرة صغيرين الشجرة كلها النار فنتها تماما وسبحان الله لما الشجرة كلها انتهت نار نار بقى شجرة انتهت لقينا الشجرة دي كانت طالعة من قبر قبر صاحبه كان يعني مدفون فيه القبر لو انت دخلت ايدك من مكان جدر الشجرة بالظبط هتمسك الجثة اللي كانت جوه القبر معرفش ده ايه وما نعرفش ده ايه بس ده مش حد عاملها يعني ده مش بشر عاملها وحتى الان انا ما اقدرش افسر ايه ده ولكن انا شفت بعيني نار طالعه من تحت الارض شفت بعيني نار فعلا يعني ايه نار تخلي شجره ثابته شديده قويه تبقى شويه بودره في خلال ساعات سبحان الله العظيم ايه النار ديت وايه اللي حصل الله اعلم ولكن يا اخوانا الله اعلم ايه اللي بيحصل في القبور الله اعلم ما ربنا بيورينا ايات انا بقول الكلام ده الوقت ليه الوقت يا اخوانا الحديث اللي هقوله لكم ده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام فكم تحدث في القبور من عجائب ذهب وفد او قوم من بني اسرائيل الى المقابر بس كانوا ناس صالحين قوي فقالوا لو ان الله حديث صحيح تاني لو ان الله احيا لنا ميتا فنساله عن الموت عايزين نعرف الموت ده ايه عايزين نخشع كده ونتعظ كده ونعرف الموت ايه لو ان الله احيا لنا ميتا فنساله عن الموت هلم بنا نصلي ركعتين وهم بيصلوا فإذا بميت يحيى من بين القبور فقال لهم إني قد مت منذ مئة عام أنا ميت من مئة سنة لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الآن أنا بقالي مئة سنة ميت ألم الموت لسه ذاهب عني لسه رايح عن حرارة نزع الروح لسه رايحة عني عشان كده واحنا بنتكلم في الزيارة بقى هندخل الوقت هنبدأ الوقت بقى ايه ندخل جوه المقابر ونزور المقابر ونبدأ نشوف كده قبر مقفول ونفكر يا ترى القبر المقفول ده يعني نفكر فيه في ايه ويا ترى القبر المفتوح نفكر فيه في ايه من ضمن الحاجات يا اخوانا كل حاجة لازم تفكر فيها كل حاجة لازم تتعظ بيها المهم احنا دقايق وهندخل في العنصر ده ان شاء الله باذن الله دقايق ولكن انا عايز بس قبل ما نبدا رحله للقبور كده عشان انا دلوقتي بنتعلم مع بعض نزور القبور ازاي لان الوقت كثير من الاخوه يقول لك طب انا ازور القبور ما انا مش حاسس بحاجه انا باصص يعني قبور حواليا وخلاص طب احس بايه احنا هنتكلم بقى الوقت نتعلم مع بعض نحس بايه كلام عملي لان يا اخوانا احنا ما قدامناش خيار نكون او لا نكون يا تتربى يا اما هتتجرف وسط الف فتنه وفتنه يا اما الدنيا مستنياك عشان تجرفك عن دين ربنا عايز تبقى راجل تنصر دينك لازم تتربى والتربيه دي لها اركان من ضمن اسباب التربيه انك لازم تبقى من طلاب الاخره ومن ضمن الحاجات اللي هتخليك طالب من طلاب الاخره انك تزور المقابر وتعرف اللي فيها انك انت تدمن زيارتها انك تزورها كتير احنا محتاجين كلنا زياره المقابر الوقت يا أخ- يا جماعه عشان كده هنتكلم نفكر في ايه لما ندخل المقابر بل من واحنا لسه ما دخلناش المقابر نحس بايه مع كل حاجه بتحصل جوه او كل حاجه موجوده جوه ال- ال- زيارة القبور يا اخوانا يعني لها ناسها كان احد السلف يذهب ليجلس في القبور طول النهار تخيل طول النهار يعني بعد جلسة الضحى يروح يقعد كده يروح بيته على المغرب فيقولون له اين كنت فيقول كنت في المقابر كنت عند قوم منعوا مما نحن فيه ثم يبكي ثم يبكي انا كنت عند ناس يتمنوا اللي احنا فيه الوقت ولكن خلاص ما عادوش يقدروا ان هم يرجعوا ولا يطوعوا ربنا زي ما احنا قدامنا الفرصة المهولة دي زي ما احنا قدامنا الفرصة العظيمة دي اخواني في الله اخواني في الله لما تدخل المقابر تعالوا ندخل كده واحده واحده من وانت داخل من بره من وانت داخل من بره انا عايزك تفتكر دي تاني وعاشر ومية لان انا شخصيا ممكن يكون ده اكتر معنى بيأثر فيها في المقابر انت داخل بمزاجك انت داخل الوقت باختيارك انت داخل الوقت في الوقت اللي انت اردت انك تدخل فيه هيجي وقت هتدخل متشال هتدخل غصب عنك لا يمكن تعرف الوقت ده امتى ابدا ابدا عارفين الموت يا اخوانا اقرب تشبيه ليه على وجه الارض ايه مرض السرطان مرض السرطان بيجي فجأة ومن غير ما تحس بيه مرض السرطان بيجي للصغير زي الكبير زور مستشفى السرطان وشوفه مرض السرطان بيجي في كل الناس مفيش ولا واحد ولا واحد قاعدين قدامي الا يا اما له حد من بيته او جيرانه او اصحابه او معارفه او قرايبه او نسايبه الا وابتلي بمرض السرطان ربنا يعافي مرضى المسلمين اجمعين يا رب يبقى اذا الموت ده عامل زي مرض السرطان كده هيجي هيجي هينالك هينالك ومش مفيش حاجه اسمها بيجي للكبير قبل الصغير بيجي للمريض قبل السليم الكلام ده ملوش مقياس الموت ملوش مقياس انت داخل الوقت باختيارك هتدخل غصب عنك ولما هتدخل في اليوم اللي هتدخل فيه غصب عنك انت ما عادش ينفع تخرج تاني انت هتفضل هنا اهو ليوم الدين هتفضل هنا ولو يوم القيامه بعد 5000 سنه هتقعد هنا 5000 سنه لو يوم القيامه بعد 2000 سنه هتقعد هنا 2000 سنه طب نبدا نفكر في ايه نبدا نتدبر في القبر المفتوح نبدا نتدبر في قبر انا مش عارف الصوره واضحه ولا يعني في نص الصوره فيها حاجه يعني المفروض ان نص الصوره فيها قبر مفتوح نبدا نتدبر في قبر مفتوح يا اخوانا قبر لسه ما فيش فيه الكفن ده لسه اللفه ديت اللي كل واحد مننا دخل الدنيا في لفه وهيخرج من الدنيا في لفه برضه ملفوف بيها كده ويتحط على التراب او تحت التراب سيبكم من مناظر المقابر بتاعت بلادنا دي لا يا حبيبي وانت رايح عمره بقى احود على البقيع شوف المقابر الشرعية شوف قبر يتحفر مترين في العمق وبعد العمق يتحفر تاني يجي نص متر جوه على جنب الميت هيتحط في الحفرة اللي على الجنب دي ويتقفل عليه بالطوب وبعد كده يتردم عليه بالمترين دول تراب شوف منظر القبر الشرعي بقى وتدبر فيه اليوم ما هتقعد في المكان ده ازاي عملت ايه للمكان ده طب ابدا بالقبر المفتوح ابدا بمنظر قبر مفتوح وفكر كده منظر مرعب منظر مخيف منظر اسد فتح بقه ما تعرفش هيلتهم مين يا ترى اللي هيدفن في القبر ده فين دلوقتي ممكن يكون القبر ده هيتقفل عليه بكره طب يا ترى اللي هيدفن جوه القبر ده الوقت بيطاع ربنا ولا بيحصى ربنا ممكن يكون الكفن بتاعه اتنسج اتنسج وفي المسجد اللي جنب بيتهم وهيموت بكره هيتكفن في الكفن اللي اتنسج وهيدفن في القبر المفتوح وما هوش واخد باله عشان كده روح زور قبرك من الوقت مش روح زور المقابر بس روح قبرك روح التربة اللي هتدفن فيها لو انت مت النهاردة روح زورها وقف قدام القبر ده انا هدخل القبر ده طب انا هدخل هعمل ايه ده الواحد بيقف قدام القبر يا اخواني بيقول يا رب لو بس القبر هو المنظر اللي انا شايفه بعيني ما يتدخلش وما يتعش فيه فما بالك وده ما هواش حاجة في اللي بيحصل جوه بحقه حقيقي لو القبر بس المكان ده وانا اسكن فيه والله ما اقدر طب امال بقى ما بالك والمنظر اللي انت شايفه ده ما هواش حاجة اصلا في حقيقة القبر يبقى المفروض انك انت تعمل ايه القبر المفتوح طب انت القبر بتاعك اللي مفتوح دلوقتي جاهز تدخل فيه فكر وانت واقف قدام القبر المفتوح انا جاهز يتقفل عليا دلوقتي انا الوقت جاهز انا جاهز ان صحيفتي تتقفل الوقتي انا جاهز ان باب التوبه يتقفل معايا الوقتي انا جاهز ان انا اتحاسب حساب الملكين الليله انا جاهز ان انا اعرض على الله الليله انا جاهز ولا مش جاهز طب انا فرشت القبر بتاعي بايه طب انا اعديت ايه للقبر ده انا اعديت ايه الرجل الذي يؤتى عن يمينه يجي العذاب عن يمينه فتقول الصيام ما قبلي مدخل يؤتى من عند رأسه فيقول الصلاة ما قبلي مدخل يؤتى من عند رجليه فتقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل الراجل ده عمل اعمال صالحة حماته حصنته في القبر انت عملت ايه انت اجتهدت في ايه طب سيب القبر المفتوح كده وبص بقى للقبر المقفول بص للقبر اللي اتقفل المنظر اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه افظع منظر على وجه الارض المنظر اللي سيدنا عثمان لما كان بيشوفه كان بيقعد ثلاث ايام يعيط رضي الله عنه يقولوا له ايه يا امير المؤمنين يقول لهم ان امرا هذا اوله لحري بان يستعد له وان امرا هذا اخره لحري بان يزهد فيه يا نهار ابيض هو انا فعلا هتلف في الكفن ده وفعلا هترمى على التراب كده وفعلا هيتقفل عليا كده وفعلا هعيش في المكان ده ماليش غير عملي خلاص هسمع قرع نعال الناس وما عادش ليا غير عملي بص للقبر المقفول بص لافظع منظر ايه ده يا رب ده يا رب ده النساء اللي في المقابر دول متعفنات دول هم دول المتعفنات دول هم المتبرجات دول المتعفنين دول هم اللي مالين الدنيا معاصي دول ده هو ده طب ازاي ده منظر افظع من منظر مرضى السرطان وافظع من منظر مرضى الحروق وافظع من اي منظر بيحصل في الدنيا كلها بقى ده هو ده ما رأيت منظرا والقبر افظع منه انا عايزك لما تقف قدام القبر المقفول شوفه صح لا اوعى تفتكر ان ده كده حتة مكان و... الجدار اللي قافل ما بينك وما بين الميت ده اوعى تفتكر ان ده شوية طوب ده فاصل ما بين عالمين عالم مالوش علاقة بعالم خالص اوعى تفتكر ان في ميت بينك وبينه متر ده ربنا بيقول ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون حياة برزخية لا ينفع يرجع الدنيا ولا ينفع يروح الاخرة حياة لها مقاييس الله اعلم فيها فيها نعيم لا يوجد له مثيل على وجه الارض وفيها عذاب لا يوجد له مثيل على وجه الارض انت مش واقف قدام قبر او مقابر انت واقف قدام عالم كامل عالم من المعذبين والمنعمين عالم كامل انت بتبص للناس الوقت يا جماعة وباصص للقبور اول ثلاث حاجات بيلفتوك في القبر ايه ان المساواة الكل محطوط جوه قبره ومقفول عليه يا سلام طيب والحاجة التانية انهم عدد قليل ده دول لو عدنا كل القبور هيطلعوا كام يعني طيب والحاجة التالتة السكون ان احنا في مكان هادي اول حقيقة ما فيه السكون ده مكان مشتعل بالاحداث ده رياض جنة وحفر نار والعياذ بالله المكان اللي انت فيه ده يا اما نعيما صعدة يا اما عذابا صعدة نعيما صعدة يعني المؤمن في قبره بيعرض عليه كل يوم مشهده من الجنة ويقال ان ده مقامك في الجنة وما عد الله لك فيها تخيل بقى اصل الجنة دي كبيرة فكل يوم يتعرض عليه مشاهد غير التانية كل يوم يتعرض عليه مشاهد جديدة غير التانية فهو في نعيم صعدة والتاني والعياذ بالله في عذاب صعدة والعياذ بالله مش سكون طب والمساواة اوعى تفتكر ان الناس دي متساويه مع بعضها ده فيهم ناس في اعلى عليين وفيهم ناس والعياذ بالله في اسفل سافلين اوعى تفتكر ان الكل متساوي ده الفرق ما بينهم وبين بعض زي الفرق ما بين السماء والارض طب دول عدد قليل قليل مين يا ابني ده المقابر بتاعه المنصوره دي عدد اللي دخلوها قد اهل المنصوره دول 20 مره يا ابني ده من كام سنه والمقابر ديت عامله زي جيركن قاعد يصب في جيركن تاني لحد ما ده هيفضى وتقوم القيامه وخلاص الاحياء قاعدين يصبوا جوه جوه والاجساد تتحلل فالناس مش عارفه العدد حقيقه بص وتدبر مكتوب على القبر المقفول من جوه سجن ممنوع الخروج ممنوع كلمه استغفر الله ممنوع التوبه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى الموت ايه مصيبة فاصابتكم ايه مصيبة الموت مصيبة ليه هي قفل الصحيفة مش مصيبة هو ان ما عادش ينفع ان ذنب يتشال مش مصيبة هو ان ما عادش ينفع ان حسنة تتحط مش مصيبة قفلة الصحيفة طب انت هتملاها من الوقت هتملاها من الوقت ايه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك مش احنا من شوية قلنا لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه يسمعكم بس ده لسه ده لسه انت بس مجرد سماع راديو بس واتفتح من داخل القبور اذاعه بس صوتي بس من داخل القبور لولا الا تدفنوا طب امال لو شفنا يا رسول الله لا ده موضوع تاني بقى لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى الصعودات سبتوا الدنيا واللي فيها وخرجتوا الاماكن ما فيش حد معاكم فيها تجأرون الى الله ده ده لو علم لو علمت بقى اللي بيحصل جوه بقى لو الموضوع ما عادش على قد سماعي بس ايه اللي بيحصل جوه في القبر المقفول اقف وفكر في العالم اللي جوه اقف وفكر في القبر المفتوح ويا ترى هيتقفل على مين ويا ترى قبر المفتوح هيتقفل عليا امتى لو انت واقف في المقابر و بص ما بين القبر المقفول والقبر المفتوح بص للتراب اللي تحت رجليك انا والله يا اخواني في نظر انا يعني شخصيا منظر التراب بتاع المقابر يكفي ان الواحد يكره الدنيا واللي فيها منظر التراب بس ده ده يا اخوانا كان الشباب الجميل وكان البنات ال ال ال المترفات الناعمات وكان الرجال العظماء وكان السيدات الفاضلات وكان الاطفال اللي, اللي اسعدوا قلوب اهاليهم دلوقتي ده شويه تراب اهو انت دايس عليك برجليك دايس عليه برجليك وماشي دايس عليه برجليك وما انتش عارف اللي انت بتدوس عليه دول كانوا ايه دول في يوم من الايام كانوا عالم اشد غناء من العالم بتاعنا بص للتراب كده البني ادم ده هيبقى التراب ده طب الدنيا دي قيمتها ايه وعلى ما يبقى التراب ده بقى اه لو فتحت قبر بقى افتح قبر جديد كده وبص لو قدرت اصلا تشم الريحه ولا قدرت تبص بعينيك احد اخواننا وكان وكيل نيابه ويعني حصل اشتباه في ان واحد مات جنائي فامروا ان هو ينزل مع لجنه ويفتحوا القبر وياخدوا عينه عشان الطب الشرعي يحللها بيقول انا فتحت لقيت مش جثه بقى لقيت كتل دود كتل دود بتقتتل على كل ملي في الجسم انت في مخلوق ربنا خلقه هيعيش ياكلك ويموت تاني بس اسمه الدود شفت لما مخلوق بياكل مخلوق انت في مخلوق وظيفته في الحياه انه يعيش ياكلك ويقوم ميت بعد ما بعد ما ياكلك بس بيقول كتل دود عشان تجيب حته من الامعاء المتعفنه ولا من الجسم المتحلل كتل دود ده الجسم ده الجسم اللي احنا قعدنا ناكل فيه ونشرب فيه ونطبطب عليه ونمتع فيه ونلذذ فيه والسندوتشات عليها كاتشب ولا مايونيز ولا توميه ولا مش عارف ايه وناكل ايه ومشويات وماليات وفي النهايه الجسم اهو امال الروح اللي انت اهملتها بقى امال الروح اللي انت ما غذيتهاش بقيام الليل بين ربنا امال الروح اللي انت ما سبتهاش تنطلق بالصيام وتسيح في ملكوت الله لما تخف من شهوه الجسد امال الروح اللي انت ما امتعتهاش بذكر ربنا امال الروح ديت الروح الوقت بتصعد الى مولاها في السماء مين اللي اهتم بيها بقى الوقت عشان تفتح ليها ابواب السماء بص للتراب ولو قدرت تكسر اي قبر ما ينفعش ولا يجوز ولكن من غير ما يعني من غير ما تفكر فيها معروف لو كسرت القبر هتشوف ايه المره اللي فاتت واحنا واقفين قدام المقابر نقينا شارع من اضيق شوارع المقابر وبعد كده وقفنا قدام اقدم قبر في الشارع قبر شكل اصحابه بقالهم 40 سنه ما جوش ناحيته القبر ملوش سقف اصلا يعني هم مش بانيين له سقف يعني واضح انه كان من ايام ما المقابر ما بيبقاش لها سقف اصلا ومحدش جه ولا هو ناحيته سبحان الله الله اعلم بقى واحد مات ومالوش قرايب والقبرين اللي فيه مقفولين باينين من بره من البوابه الحديد من بره القبرين مقفولين والشتاء مع وقوعه السقف بتاع القبرين وقع يعني لو حد بص من ال... من السقف اللي واقع هيشوف جوه ايه اللي موجود جوه فاحنا واقفين مع بعض يعني ما شاء الله يعني يعني ال... ال... الاخوه الرجاله بقى اللي واقفه كلها فبقول له حد ينط يا اخوانا بس يشوف ايه جوه ولا واحد قدر يبص ولا واحد قدر يجي له جراءه ان هو بس يقفز كده يبص فيه وانا ما كنتش قاصد ان حد ينظر ولكن انا قاصد ان احنا يعني سبحان الله على راي احد اخواننا انا مرعوب من المكان ده امال انا اعيش فيه ازاي ده انا مرعوب ان انا وسط الناس كده اهوت واقف امال انا اعيش في المكان ده ازاي وهتساب لوحدي كده ازاي لما طبعا يعني ال ال الانسان المؤمن ده في نعيم تاني خالص ملناش دعوه بالشكل القديم ده خالص ده ده في جنات في جنات من لحظه موته قيل ادخل الجنه ولكن احنا عايزين نبقى كده بقى عايزين نعمل لما بعد الموت من الوقت عايزين نفهم عايزين نفرش قبورنا من الان تدبر في القبر المفتوح تدبر في القبر المقفول العالم الرهيب اللي جوه يا ترى جوه في ايه تدبر في التراب اللي ما بين المقابر وانت داخل المقابر من بره مع اول خطوه جواها انا قلت لك انت اتنقلت من عالم لعالم صح ايه العالم ده وايه العالم ده بره الخط ده عمل ولا حساب الكل قاعد يشتغل دلوقتي احنا قاعدين في المسجد ان شاء الله الحسنات تيجي في ناس الوقت بتعصي ربنا على الكورنيش في ناس بتشرب مخدرات في في في في كله بيعمل مفيش حساب دلوقتي من اول دخول المقابر ده حساب ولا عمل انتهت قصة العمل كل اللي موجودين دول هيتحاسبوا ليوم القيامة ينتهي حساب كل واحد منهم امتى الله اعلم ولكن خلاص العالم اللي بره عمل ولا حساب والعمل اللي جوه حساب ولا عمل طب ابدأ ادخل كده جوه المقابر يا ترى يا اخوانا لو الميتين دول كلمونا هيقولوا ايه انا عايزك تتخيل كده اصل الميتين دول انت هتبقى واحد منهم دلوقتي هتبقى واحد منهم بعد شويه فانت لازم تفكر الميتين دول يقولوا ايه دلوقتي انا متخيل واحد ميت وهو بيقول يا نار ابيض ده احنا طلعنا مغفلين بشكل ده احنا طلعنا ده ابليس ادانا حتة مقلب وكنا فاكرين ان الخمسين سنة اللي فوق الارض دول حاجة لما تدخل المقابر تلاقي قبر مثلا بقاله سنتين وقبر من سنة حاجة واربعين وسنة حاجة وخمسين ياه يعني الوقت بقاله في المقابر اكتر من عمره اللي عاشه على وجه الارض والله اعلم لسه هيفضل قد ايه ما كناش عارفين ان المقابر هنقعد فيها كل المدة ده ايه ما كناش عارفين ان دي حياة محتاجة ان احنا نجهز ليها وان احنا نستعد ليها انا بتخيل ساعات يا اخواني لو ملايكة الحساب اتكلمت لو ملايكة الحساب نطقت لو الملائكة والقبور دي مليانة ملائكة ده كل قبر من دول شوف فيه ملائكة ملائكة نعم ملائكة حساب ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الميت لما بيوضع في قبره فيؤتى من عند رأسه ويؤتى من عن يمينه ويؤتى من عن شماله ويؤتى من بين رجليه ده كل دي ملائكة جاية للحساب وملائكة جاية للعقوبة على الذنوب والأعمال الصالحة هي اللي بتحصن العبد بإذن الله تخيل بقى الملائكة اللي جوه دي لو سألناها هتقول ايه هتقول البشر دول ما بيتعلموش البشر دول مش عايزين يفهموا عارفين المنظر المضحك المنظر الجنوني بتاع الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الهاكم التكاثر طخ حتى زرتم المقابر منظر طابور طويل وحفرة كبيرة جدا والناس ماشيين ورا بعض ما حدش مكلف نفسه يبص قدام ما حدش عايز يبص للحفرة اللي قدام كله ماشي مشغول بأي حاجة إلا الحفرة وكل شوية طخ واحد يقوم واقع فيها والتاني مكمل طخ يقوم واقع فيها والتالت مكمل ما حتى اللي وراه على طول ما هوش راضي يبص سبحان الله ممكن تدخل يعني يعني المقابر تلاقي مثلا انتوا بتدفنوا واحد واحد مريض جدا يعني لو بمنطق الأسباب ده ممكن يموت بكرة واقف بيشرب سيجارة وواقف مش عارف بيعمل ايه يعني سبحان الله ده انت المفروض ده اللي قدامك طخ حتى زرتم المقابر منظر غريب جدا جدا فلو سألنا ملائكة الحساب هيقولوا البشر دول مش عايزين يتعلموا كل ما يدخل واحد هنا المفروض ان يبقى عبرة للي بعده نلاقي صحيفة اللي بعده ها أسوأ من صحيفته المفروض يدخل بقى يحاسب على ذنوب المفروض اللي بعده يعتبر بيه نلاقي اللي بعده صحيفته أسوأ منه طب ازاي يا ربي ازاي ده المفروض الناس تتعظ المفروض ان الصحف تتحسن باستمرار مع الموت فاذا يا اخواني رغم الموت الصحف بتسوء والعياذ بالله وبتزداد معاصي وفجور والعياذ بالله لو سالنا يا جماعه الواحد لما بيبص للكفن الابيض ده الكفن الابيض ده يا اخوانا الابيض الجميل ده ده هيسود هيسود بعد فتره من الدفن عارفين ليه من التعفن بتاع جسم صاحبه يعني القبر ده الكفن ده يبقى كفن اسود متعفن متعفن من العفن بس اللي هيجيله من الجسد بتاع من الجسد بتاع صاحبه كفى بالكفن وعظا والله كفايه بس الكفن ده يبقى وعظ لو سالنا ملائكه الموت بس يعني تدبر كده في ملائكه الموت يعني انا عايزك تتخيل انك قاعد في بيتك وفي خمسه هيجوا عايزين يهجموا عليك عشان يضربوك وانت قاعد في البيت وعارف ان في خمسه عايزين يدخلوا عليك عشان يضربوك هتبقى قاعد مفزوع شكلك ايه بقى ده انت هيبقى قلبك بيتخلع يعني في ناس دلوقتي لما بتسمع اخبار البلطجيه بتبقى قاعده جوه بيوتها قافله على نفسها وقلبها مخلوع احسن اتنين يهجموا عليهم من المسقط ولا من الشباك ولا حاجه انا عايزك تتخيل بقى ان في ملائكه موت جايين جايين عشان ياخذوا روحك المفروض انت تعمل حسابه بقد ايه انا بتخيل كده لو انا قاعد في بيتي وفي خمس دكاتره اسنان هيجوا هيخلعوا لي اسناني هينزعوا اسناني ربنا يعافينا ويعافي المسلمين اجمعين ها امال بقى ملائكه الموت اللي هتدخل تنزع الروح مش تنزع اسنان تنزع الروح المفروض الانسان يبقى عامل حساب هذه الموقف قد ايه ما المشاكل دي كلها لها حل يا اخوانا المشاكل دي بالاعمال الصالحه بتتحل المشاكل دي بالاعمال الصالحه بتفرج وما بتشوفهاش اصلا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده في ناس ماتت ولا تعرف عنه حاجه ليه لانها من اهل النعيم لانها من اهل الرضوان لانها من اهل الرحمه لانها كانت مستعديه طول عمرها لانها تعبت من الوقت عشان المواقف دي وانت داخل المقابر تفكر في ايه هتبص للقبر المفتوح ماشي الاسد اللي فتح بقه هيقفله على مين هتبص للقبر المقفول ماشي لجنه الامتحان اللي انت هتدخل فيها اخطر لجنه امتحان في حياتك كلها عالم سجن ممنوع الخروج منه خلاص ليوم القيامه هتبص للتراب اللي ما بينهم ماشي كانوا اللي احسن مني واللي اغنى مني واللي اقوى مني هتبص للمقابر كلها اللي يا اما حفر من حفر النار يا اما رياض من رياض الجنه طيب اتفضل يا شباب الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى أما بعد الوقت يا إخواني آه، يعني في حاجات كتير أنا مش عايز أنساها بصراحة آه، ك آه، كتوصيات عملية يعني موضوع المقابر ده موضوع كبير جدا وخطير جدا والواحد استغرب جدا جدا يعني ان ان موضوع زي زيارة القبور ده موضوع ما بيصارش يا اخي احنا عايزين نتربى يا اخي اخطر حاجة بتتم على وجه الارض هي التربية لان التربية دي بتخرج رجالة يشيلوا الدين بكرة باذن الله سبحانه وتعالى اللي اتربى ده غير اللي ما اترباش خالص اللي نزل الواقع متربي ده غير اللي ما ترباش خالص مؤمن آل ياسين لما جاء من اقصى المدينة وهو في هذا الاقصاء بيتربى وبيتصل بالله لما نزل الواقع عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن اللي اتربى ده حاجة غير اللي ما ترباش خالص فانت لو انت متربي ايمانيا ونزلت تشتغل في الدعوة او نزلت تنصر دين ربنا او قامت حرب جهاد بيننا وبين اليهود وانت نزلت المعركة ثق ان ربنا هيفتح على ايدك فتوحات تانية خالص غير اللي قلبه مش متصل بالله بنفس الطريقة هتتربى ازاي وانت ما انتش عارف يعني ايه زار القبور ما ينفعش يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيزور القبور وكان لما بيمر على المقابر بيوقف الصحابة او يقف ويتعظ ويعظ من معه من هذه المقابر ازاي هتتربى وانت ما تعرفش يعني ايه تدبر في الخلق العبادة اللي خلت الانبياء انبياء وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ده دي العبادة اللي بتملى القلب باليقين الراسخ عبادة التدبر في الخلق هتتربى ازاي وانت ما عشتش معاني ليالي دار الارقم يعني انك انت تصلي قيام ليل و... وتفهم صورة وتصلي بيها وتعيش هتتربى ازاي وانت ما بذلتش جهد في الوصول الى الله سبحانه وتعالى لا مناص من التربية الدين ده محتاج رجالة عشان كده احنا ليه الاسبوع اللي فات اتكلمنا عملنا بفضل من الاسبوع اللي فات رحلة للمقابر اللهم لك الحمد اليوم اللي بعدها عملنا يوم تربوي قعدنا هنا وكان اليوم كله عن الاخوة مع ان من اروع ما يكون نفسي ان احنا نفتح الملف ده على واسع بقى مرة في الدرس هنا اهو ملف الاخوة يا اخوانا انا يوميها انا لحد دلوقتي اليوم ده كان يوم الاثنين اللي فات انا لحد دلوقتي ايماني زايد والله اعلم يعني من اليوم ده اهو رغم ان اليوم مش يعني من احساس بس ان الواحد اتعرف على اخوانه والاول مرة يسأل عن اخوانه اسم اسم وكلنا اتعملنا اتحلقنا حلقات كده وكل واحد في كل حلقة يقول نفسه في ايه مش تعارف دنيوي تعارف ديني نفسه في ايه في الدين وايه اللي نفسه يعمله وايه اللي نفسه يلاقيه فوجئنا ان في ناس من اللي قاعدين متوافقة مع بعض جدا وما كانتش تعرف فوجئنا ان احنا ممكن نبقى بيئة بحقه حقيقي لان التربية بالمربي نوع وفي تربية بالصحبة ان يبقى صحبة صالحة مع بعضها يعني انا عايز اقول ان الدرس ده اهو ده انت شوف حواليك كم كنز وكم ثروه مضيعينهم ليه نفتح ملف الاخوه باذن الله سبحانه وتعالى نفتح ملف الاخوه ونتعرف على بعض هتاخد ايه يعني هتاخد ساعتين بس انت خرجت بكميه كنوز ممكن تفرق في حياتك كلها طول حياتك خرجت باحباب حقيقيين ده خد رقمك وده خد رقمك وده هيصحيك الفجر وده هيحفظ معاك قران وده بيعمل عمل خيري هياخدك معاه فيه وده حسيت انك مرتاح له قوي فبقيتوا اصدقاء انتوا الاتنين عايزين تتربوا بقت صحبة في الطريق الى الله يا اخوانا كنوز يا اخوانا كنوز بعد كده يوم الاربع تقريبا عملنا اول مرة نعمل ليلة من ليالي دار الارقم بقى نيجي هنا نصلي بصورة وبعد كده نتكلم حوالين بعض اياتها وبعد كده نرجع نصلي تاني بقى فيبقى في جو قرآني جو ايماني جو رباني كده يعني الدين فقط جاذبيته يا اخوانا الوقت عادل الملتزمين ما هماش جذابين زمان كانت الناس تشوف الملتزم عايزين يبقى زيكم ليه كان في روح القرآن كده عبق التربية في الاخ انما الوقت هو بيبص للملتزم بيحس ان عنده مشاكل اكتر منه اصلا بيحس ان الملتزم ده عنده مشاكل زيه زيه عايزين الدين يرجع تاني كذاب التربية دي اعظم عملية بتتم على وجه الارض عشان كده الواحد دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى نفسه ان جزء كبير جدا من حياته اكبر جزء يفرغه لقضيه التربيه يفرغه لقضيه انك تسند الاخ اللي لسه طالع ده البرعم ده اهو البرعم ده بكره ممكن يبقى بطل من الابطال ده ممكن بكره يبقى خالد بن الوليد ده ممكن بكره يسلم على ايده الوف مؤلفه من غير المسلمين ده ممكن بكره يبقى زي زي الصميت كده يسلم على ايده 11 مليون كافر في افريقيا ده ممكن بكره يطعم ملايين المساكين ده ممكن ده على النت يبقى قنبله في الدعوه الى الله يغير فكر نص شباب الفيسبوك البعاد عن الالتزام ده ممكن يبقى دعايه شبابي ده ممكن يبقى ده ممكن يبقى الله اعلم الله اعلم كل واحد منكم ايه ولكن انا شايف قدامي ابطال انا شايف قدامي مشاريع رجال انا شايف قدامي مشاريع ابطال تنصر دين ربنا كل واحد منكم اذا فعلا يعني في ارض التربيه كده وجد البيئه الخصبه ما تعرفش انت هتطلع ايه انت نفسك ما تتوقعش انت هتطلع ايه قبل ما اعرف الشيخ يعقوب زمان كنت لما اقول لاخواني انا نفسي اخطب الجمعه وكنت بقى في اولى ثانيه كليه او في اولى كليه كلهم يحطوا وشهم في الارض ويضحكوا ومحدش منهم عايز يكسفني خايفين على مشاعري يعني ايه احسن يكسفوني يعني يعني يعني بس يعني المنظر كنت ايه يعني انا عارف انا بقول الكلمه وانا عارف ان هم يضحكوا وسبحان الله هعمل ايه وانا نفسي بضحك على نفسي وانا بقولها وما اتخيلش ان في يوم من الايام ممكن الواحد يدي وممكن الواحد ما تعرفش ما تعرفش اقل سنده في التربيه ممكن تعمل ايه في حياتك ولكن يا اخواني الدور الاكبر عليك انت التربية البطل بتاعها مش المربي البطل بتاعها الاخ اللي عايز يوصل لربنا انت اللي ممكن تخرج بالمسجد ده تروح تنام وممكن تخرج بالمسجد ده انا عايز اسمع شرايط انا عايز اشوف صحبة انا عايز احفظ قرآن انا عايز انا مش هسيب ولا درس ما احضروش انا انا عايز اتعلم تجويد انا عايز انت ممكن تخرج من هنا ترجع في الميعاد الجاي بتاعنا وانت بطل من الابطال وانت راجل منطلق فيبقى الميعاد الجاي شحنه اكتر يبقى باذن الله سبحانه وتعالى تنطلق اكتر يعني اللي هيروح ينام هو هيبقى حظه بسيط من من اقترابنا باذن الله سبحانه وتعالى مع بعض كلنا ايد في ايد بعض كده ان شاء الله الى الله ولكن اللي هيروح يشتغل ولو حتى انه يسمع الشرايط يحضر الدروس يروح للشيخ احمد جلال في الصديق انتوا بتعملوا ايه هنا درس دكتور عبد الرحمن الصاوي آه السبت بكره السبت في الجمعيه الشرعيه يعني هو في حلايب وشلاتين ما اعرفش بقى هيبقى وصل ولا لا المفروض ان هم يوصلوا بكره يعني هو لو وصل بكره فعلا يبقى هيروحوا يعني مش من النوع اللي بيعتذر جزاه الله خيرا يعني دكتور عبد الرحمن بدانا هنا نعمل كل حد الجلسه بتاعه القران دكتور احمد عبد المنعم ولكن هو الحد ده يبقى في عمره ان شاء الله يبقى ايه يعني هيجي بقى بعد كده ان شاء الله باذن الله فاخواني الابواب مفتوحه لينا كلنا عشان نوصل لربنا باذن الله سبحانه وتعالى وانا بالنسبه لي انا مؤمن بقضيه التربيه انها اخطر عمليه بتتم على وجه الارض انا مؤمن ان الدين ده مش هيتصلح بناس بتتكلم وناس بتسمع ابدا وان الناس اللي بتسمع مش هتبقى رجاله غير لما تلاقي ايد تتمدلها باذن الله سبحانه وتعالى فاحنا مع بعض نمد ايدنا لايد بعض كده ونجتهد باذن الله الوقت انا عايز عشان ما انساش بقى كثير من الامور اه انا عايز ان احنا نروح المقابر الوقت مع بعض ايه رايكم ايه رايكم نطلع مش هي زارتنا نروح نزورها بقى نروح نزور الجماجم اللي احنا شفناها دي نروح كل واحد كده نقفل عليه قبر كده وايه ونسيبه نص ساعه كده وبعد كده نبقى نجيله بعد كده ها نسيبه كده ايه يعيش حياته كده جوه يعني ونرجع بقى ان شاء الله ان كان لسه عايش يحكي لنا مشاعره شكلها ايه ايه رايكم يا اخوانا نزور المقابر دلوقتي اللي موافق كده يرفع ايده طيب توكلنا على الله يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني في ناس دلوقتي ايه بفضل الله متشجعه خلاص احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله هنصلي العشاء ها هندي بعد صلاه العشاء تلت ساعه تلت ساعة ما انا هقول لكم ليه تلت ساعة نبقى قدام مسجد العسوي خلاص هنقوم واخدين بعض وداخلين المقابر بإذن الله سبحانه وتعالى اه اه يعني المفروض دكتور احمد سيف يبقى معايا دكتور احمد سيف جه طيب يعني دكتور احمد سيف اكرمك الله دكتور احمد دكتور احمد سيف جراح او دمويه بس يعني ايه بس برضه عنده رقه قلب يعني ممكن يعني يعني من من يعني من احسن من سمعتهم بفضل ومنه الله ان يتحدثون في اسماء الله الحسنى ونفسي ان كده زي جلسه القران كده يبقى في جلسه تانية في الاسماء الحسنى مع دكتور احمد سيف ربنا يكرمه يا رب وكلكم كده ان شاء الله بكره تبقوا مشايخ بقى يلا بقى تبقى سيبه يلا امرنا لله فالدكتور احمد سيف هيبقى معانا ان شاء الله تلت ساعه وهيبقى في واحد واقف قدام مسجد العسوي عشان اللي يتاخر في الميكروباص او في التاكسي او في حاجه ياخده يدخله برضه جوه باذن الله احنا بنبقى في اول المقابر يعني ما بنغمقش قوي ان شاء الله اه يبقى دي الوقت اه عايزين نعمل ليله دار ارقام جديده ايه رايكم ايه رايكم يوم الحد العشاء نتقابل هنا ها خلاص الحد العشاء ان شاء الله باذن الله اه نصلي مع بعض بس هنصلي احد اخواننا جزا... الدنيا رجعت النور رجع اخواننا احد اخواننا ما شاء الله وقف يصلي صلى في الركعه الاولى بالبقره وال عمران والنساء وفي الركعه الثانيه بالانعام والاعراف ايه رايكم ركعتين من دول بقى فنصلي بجد باذن الله سبحانه وتعالى نصلي يعني نصلي ركعتين خفيفتين كده يعني ب 40 ولا حاجه وبعد كده نتكلم في الايات شويه مع بعض باذن الله وبعد كده نرجع نصلي تاني بعد ما عشنا مع الايات وفهمنا هذه الايات يبقى يوم الايه يوم الحد باذن الله سبحانه وتعالى لو طلعتوا جدعان معايا ممكن نعملها كمان مره الاسبوع ده باذن الله يعني ممكن نعملها مره تانية باذن الله طيب خلاص يبقى يوم الحد هنتقابل هنا العشاء يعني نحاول نجرب كده كلنا مع بعض يعني كلنا بنتربى مع بعض ليله من ليالي دار الارقم آه الان الوقت ان شاء الله نطلع على المقابر فور صلاه العشاء بص للساعه 20 دقيقه بعد 20 دقيقه هندخل جوه المقابر باذن الله الحاجه الثالثه آه الحد والاثنين والثلاث جزاه الله خيرا الاخ ده ربنا يبارك فيه او الاخت دي الحد والاثنين والثلاث 13 و14 و15 احنا يوم ايه الجمعه يعني يعني بكره السبت يعني الحد والاثنين والثلاث 13 و14 وايه و15 يعني انت هتفطر يوم الحد بعد المغرب وهتقوم جاي على المسجد باذن الله سبحانه وتعالى حد واثنين وثلاث يا ريت تنشروها يا اخواني يا ريت تنشروها مش عايز يعني ننسى مساله اه ان انت تزور قبرك يا ريت تشتري كفن درس دكتور عبد الرحمن الصاوي بكره ماذا لو احببت الله الله والسبت اللي بعده ماذا لو احبك الله ده الراجل جاي ناوي بقى من حلب وشلاتين ان شاء الله يبقى درس بكره في الجماعه الشرعيه ماذا لو احببت الله حياتك كلها تتغير طبعا يا ريت تشتري كفن كده وتجرب ايه تجرب كده ايه تعيش فيه كده شويه كده يا ريت تدخل كده جوه اوضتك ها وتقوم جايب الكفن لابسه وتقوم مضلم النور وتقوم نازل تحت السرير كده شويه او نازل تحت الشوفنيره شويه اعملها كده وشوف قوه احتمالك قد ايه انا عملتها اول مره في حياتي سمعت درس للشيخ محمد حسن وكنت في اولى طب دكتور عبد الرحمن الصاوي جزاه الله خيرا هو اللي اداهولي اداهولي سمعته قمت قافل عليها الاوضه والاوضه مظلمه وقمت نازل تحت الشوفينيه ربع دقيقه وطلعت تبت الى الله خلاص يا عم خلاص انا ما عدتش اعمل كده تاني خلاص اتعلمت الادب جرب تعملها كده جرب جرب انك انت تزور قبرك وتقف قدامه جرب ما تضيعش غسل اتعلم الغسل وامشي فيه من غسل ميتا فكتم عليه كفر الله عنه أربعين كبيرة أربعين كبيرة لتغسيل الميت جرب كده الغسل كده والتكفين جرب انك اول ما تشوف جنازه اقنصها على طول وامشي وراها هو ثواب انك تمشي وراها للمقابر بقرات ليه اه عشان رحمه بالميت وبرضه لعل عشان تشوف المقابر المكان الوحيد كل مكان احب عبادة الى الله تشغل لسانك وتذكر الا المقابر الاحب انك تسكت ليه شغل دماغك بقى عشان نبدا نعقل ونبدا نفوق يا اخوانا احنا الوقت مع تجربه يعني الواحد ناوي ان شاء الله حاجات كتيره كنت عايز الاسبوع ده نعمل معسكر كده في المسجد يومين ولكن ايه نطلع واحده واحده كده باذن الله سبحانه وتعالى على اساس نقرب من بعض اكتر برضو نحس ببعض اكتر انا اليوم اللي احنا قعدناه وتعرفنا على بعض ده مأثر فيها تاثير بالغ جدا خرجت باصدقاء آه، دكتور عمرو ودكتور عبد الله فين ما جاش برضه مفيش فايده طيب بهزر حبيب قلبي عمل عمليه عمليه ايه طب ما عايزين نزوره حبيبي طيب انا ه- هديك رقم كده ان شاء الله الليله بس تعرفني هو فين خلاص ابعت لي رساله كده وتقول لي هو فين عشان اروح ازوره خرجت بالحاج مدحت خرجت بعمر فين عمر وعلي عمر تعال يا عم صديقي الصغير تعال تعال يا حبيبي عمر ده بطل يا اخوانا اوعى تفتكروا ان عمر ده صغنن قول لهم حديث عمر قول اي حديث كده
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم ك... ثم بين ذلك فن... فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ومن هم بحسنة فعملها كتب الله... ك- كتبها الله عنده عشر حسنات إلى عشرة أضعاف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بحس... بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده سيئة كاملة ومن هم بسيئة حسنة كاملة ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله حس... سيئة واحدة ما شاء الله لك تمام. شفتوا يا عم بقى الاخوه في الله جميله ازاي ده صديق من اصدقائي ما شاء الله كل ما يتكلم بيقول احاديث الاخوه مش عارفه تقولها ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يبارك فيكم يا اخواني ما تنسوش ان شاء الله دلوقتي زياره المقابر كلنا نطلع عليها كلنا نطلع عليها يعني يعني ممكن دكتور احمد سيف برضو كده ايه يعني ذكرنا تذكره 10 دقائق هناك كده يعني انا هاجري على طول اصلي واجري على هناك باذن الله ويوم الحد هنا ان شاء الله باذن الله نعيش ليله كده مع بعض ولو عايز حد من اخوانك تعرفه هاته يا عم يعني الدنيا يعني ايه نجي- ممكن ان شاء الله نكلم الشيخ محمد يعقوب يبقى يجي يزورنا مره كده ان شاء الله اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم اضئ قلوبنا من نورك اللهم يا نور السماوات والارض اهدنا اليك صراطا مستقيما اللهم قوي في رضاك عزائمنا اللهم اقمنا على مرادك منا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض ولا تستبدلنا اللهم اصن- اصنعنا لنفسك اللهم اصطنعنا لنفسك اللهم اصنعنا على عينك اللهم اخترنا لنصرة دينك انك ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله خير.